في دعوته الإسلام دين لا يعرف التعصب على الإطلاق وبالتالي فإنه لا يدعو أتباعه إلى التعصب ولا يدعو أتباعه إلى العنف في الدعوة إليه ومصادر الإسلام في القرآن والسنة لا تشتمل على شيء من هذا القبيل فالدعوة إلى الإسلام كما يشير القرآن الكريم تقوم على أساس من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالحسنى وهذه الأساليب بعيدة تماما عن كل شكل من أشكال التعصب ومن هنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار مكة بعد رفضهم دعوته لهم إلى الإسلام لكم دينكم ولي دين مشاهدينا الكرام هنقرا بعض الاخبار مع بعض وهنشوفها مع بعض على الشاشه اول خبر معنا مشاهدينا الكرام السويسريون يصوتون في استفتاء على اقتراح لمنع بناء المآذن في بلادهم ده كان يوم الأحد الماضي مشاهدينا الكرام صوت السويسريون في استفتاء على اقتراح لليمين السويس لمنع بناء المآذن في بلادهم بتعتبر الحكومة السويسرية وأوساط رجال الأعمال وكل الطبقة السياسية من اليسار واليمين الوسط أن حظر بناء المآذن لن يكون مفهوما في الخارج وسيسيء إلى سمعة مصر ده أول خبر معنا أيضا مشاهدينا الكرام سفير سويسرا بالقاهرة بيعلق وبيقول حظر بناء المآذن لن يؤثر على علاقاتنا مع المسلمين طب لا يعني ايه ايه اللي هتعمله تاني علشان ما يأثرش على العلاقة مع المسلمين آه ايضا مشاهدينا الكرام آه المؤسسة الازهرية المؤسسة الازهرية في مصر آه مشيخة الازهر دار الافتاء وزارة الاوقاف اعلنت وبينت واصدرت بيان بيان شديد اللهجه ويعني ووزير الاوقاف وفضيله الامام الاكبر محمد سيد طنطاوي وفضيله الامام الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه بالحقيقه الدكتور علي جمعه طلع بيان شديد اللهجه بيقول يعني بيستنكر قرار سويسرا بحظر بناء المآذن وايضا بيقول ان احنا سمعنا باسى بالغ عن هذه المبادره التي لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامي سواء في سويسرا أو خارجها شيء جميل أيضا مشاهدينا الكرام الأمم المتحدة بتعلق بتقول قرار سويسرا بحظر المآذن يعد تمييزا خطيرا ضد المسلمين منظمة العفو الدولية التضييق على المساجد انتهاك لحرية العقيدة التضييق على المساجد انتهاك لحرية العقيدة برضو ايضا مشاهدينا الكرام الفاتيكان بيقول حظر بناء المآذن في سويسرا يشكل ضربة قاسية لحرية المعتقد. نقابة الأطباء بتدين قرار منع المآذن في سويسرا. أدانت نقابة أطباء مصر في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء الاستفتاء السويسري الذي انتهى إلى منع إقامة المآذن للمسلمين الذين يعني بيعتبروا أن هذا الاستفتاء منافي لما يتشدق به الغرب عن حقوق الإنسان والابتعاد عن فكرة ازدراء الأديان وأيضا أن برضه بيقولوا نقابة الأطباء ودي معلومة أن احنا نعرفها كلنا مشاهدينا الكرام أن عدد المسلمين في سويسرا بيبلغوا ب 400 ألف مسلم في سويسرا. ايضا مشاهدينا الكرام استفتاء المآذن خيبه امل لاقتصاد سويسرا والتعليق على الكلام ده من خلال البرلمان السويسري بيقول التأويل مخرجنا من حظر المآذن كلام يعني مش محتاج تعليق عليه وزير خارجية فرنسا بيقول منع المآذن في سويسرا قمع للديانات ودعوات إسلامية للمقاطعة قرار حظر بناء المآذن في سويسرا بيثير عاصفة من الانتقادات وانقسام سويسري بشأن ملصقات بتحرض على منع مآذن المساجد هقول لحضراتكم اخطر من الكلام ده كله ده كلام احنا سمعنا عنه يوم الاحد الماضي وهنتكلم فيه الاخطر من الكلام ده تبعات الموضوع ده وانا بتمنى ان كل انسان كل مشاهد في كل مكان كل اب وكل ام يدعو ابنه وبنته ان هم يتابعوا حلقه اليوم لانهم هيسمعوا كلام مهم في غايه الخطوره هنعرف مع بعض مشاهدينا الكرام جذور المشكله جذور هذه الحرب ضد الاسلام والمسلمين من كل وقت وحين عشان نسترجع الذاكره مع بعض ونشوف جذور المشكله والخطابات المشهوره اللي بنسمعها وما بننتبهش إليها هقول لحضراتكم على غرار سويسرا حزب هولندي انتبه حزب هولندي يطالب بحظر المآذن والقرآن الكريم ده النهاردة لسه النهاردة من ساعات حزب هولندي بيطالب بحظر المآذن والقرآن الكريم بقول لحضراتكم الموضوع مهم جدا ده كل ربنا هيسألنا عن ما يحدث للإسلام والمسلمين في كل مكان تعالوا مع بعض نشوف المشكلة ونقرأ تاني ونعرف وأقول لحضراتكم العلاقة بين الشرق والغرب علاقة وآم وسلام أم تدافع وصراع ده اللي هنتكلم فيه مشاهدينا الكرام مع المفكر الإسلامي الكبير المؤرخ الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بعد الفاصل مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى
السويسري من الإسلام والمسلمين وفشل النخبة السياسية السويسرية رغم إجماعها على رفض المشروع في إقناع المواطنين بالتصويت ضد منع بناء المآذن
الهدف من مشروع منع بناء المآذن الحد من مطالب الجالية المسلمة بخصوص الحق في ذبح الأضاحي مثلا أو ارتداء البرقع أو منع الزواج المختلط وتجد الجالية المسلمة في سويسرا التي تشدد على احترامها لقوانين البلد وديمقراطيته نفسها أمام خيار صعب إذ عليها لإلغاء القرار اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتعارض القرار مع البنود المتعلقة بمناهضة التمييز في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان
سنواصل هذا هذا التوجه في الاتصال بكل مكونات المجتمع المدني والسلطات الرسمية أولا لمعرفة لماذا السبب وثانيا لأخذ الآليات القانونية والواقعية لتفادي مآلات هذه المبادرة لأنه الآن في تأثير على المجتمع على المسلمين داخل سويسرا وأيضا في تأثير حتى خارج سويسرا وقد قاد اليمين المتطرف حملة هجومية ضد الإسلام والمسلمين في سويسرا عبر لافتات اعتبرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حملة تشهير تمييزية بينما اضطرت بعض المدن إلى منعها حملة نجحت في ترجيح الكفة لصالح يمين عنصري لا يخفي أن المشروع يسعى إلى إعادة النظر في التواجد الإسلامي في سويسرا ومطالب جالية بدأت تتكاثر بحسبه وتتناقض مع قوانين البلد نصح النبي لصحبه أن يرتعوا
اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرحب بضيفنا فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي اهلا وسهلا دكتور جمال كل عام وحضرتك بخير انت بخير هدخل مع حضرتك مباشره في الموضوع دكتور جمال لان الموضوع مهم جدا انا عايز حضرتك بس تعلق لنا على نتيجه الاستفتاء الاستفتاء ده بيستهدف ايه بالظبط
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأن أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وابسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا من آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاه والسلام كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد هو يجب يعني أن نفهم ما يجري على أرض سويسرا في ضوء ما يجري ضد الإسلام والعالم م. الإسلامي في الفترة الماضية تمام يجب أن لا يخفى عن, عن أذهان السادة المشاهدين ما جرى في الدنمارك من رسوم كاريكاتيرية والسخرية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وموقف البابا أيضا من الإسلام واتهامه بأنه انتشر بحد السيف والذين العنف وأيضا ما تعرض له المصحف والمساجد من امتهان لحرمة المسجد وإطلاق الرصاص عليه واقتحام المساجد في مم.
في العراق وفرنسا والحجاب والج- والحجاب في فرنسا نعم.
و- ولا ينبغي أن يذهب عنا ما يعني آه، يحدث على أرض فلسطين المحتلة تهويد بيت المقدس الأرض مم.
المقدسة التي بارك الله فيها العالمين كل ده ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف يعني امتهان كرامة المسلمين ويعني تستهدف الإسلام ذاته لأن ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا استطاعوا.
رغم على الجانب الآخر مم.
أن الإسلام علمنا أن نحن ونتعامل مع أهل الكتاب نتعاملهم بتسامح مطلق والدليل على ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما انطلق لتحرير بيت المقدس من احتلال الروم البيزنطي وكان غالب الشام تدينه بالنصرانية نعم ودخل خالد بن الوليد وعبيدة بن الجراح دمشق كان فيها 14 كنيسة مم.
لم يمسسها بسوء وأمن أهلها وأمنهم على معتقداتهم وأمنهم على أموالهم وأمنهم على تجارتهم مم.
بل حينما فتح المسلمون بيت المقدس وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صفرنيوس أمن نصارى بيت المقدس وأمنهم على كنيسة ال- ال- ال- المهد وبقية الكنائس مم.
بل حينما فتحوا مصر وكان المصريون يئنون من وطأة الاحتلال الرومي البيزنطي ما كانش مسموح لهم أن يبنوا كنيسة نعم شاءت إرادة الله أن يأتي عمر بن الخطاب ويصدر أمر من يعرف بنيامين اللي هو البطريرك المسلمين في ذلك الوقت آمن مم.
وأمن النصارى على بيعهم وحريتهم الدينية ده مش بس كده بل إن آه، لو صفحات التاريخ حينما دخل محمد الفاتح مم.
القسطنطينية فاتحا دخل وصل ميناء آيا صوفيا فوجد القساوسة والرهبان والبطريركية أول ما شاهدوه خروا سجدا فقال قوموا رفعها البطريرك بيده قال أنتم آمنون في ظل الإسلام آمنون على بيعكم مم.
آمنون على مقدساتكم آمنون على أموالكم ولا يعرف التاريخ مرة واحدة حدث اعتداء على كنيسة أو بطريركية أو على نصراني مم.
بل إن الله عز وجل علمنا قل يا أهل الكتاب ونحن نخاطبهم نعم تعالوا إلى كلمة كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ف... ف... فإن تولوا ف...
فقولوا ف- اشهدوا بأننا- اشهدوا بأننا مسلمون نعم.
بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه أوصانا بأهل الكتاب خيرا و و و وقال من آذى لي ولي أ- ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله وحينما دخل المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود حقوق المواطنة الكاملة بل في الصحيفة اللي في دستور المدينة اعتبر اليهود مع المسلمين أمة واحدة يعني حقق الوحدة الوطنية نعم للمسلمين دينهم ولليهود دينهم مم.
بس بشرط أن يتقاب... يتفقوا على أن في قيادة سياسية لقيادة الرسول محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وفي حالة الاختلاف يحتكمون إلى ال- الكتاب والسنة في حالة الخلاف الشخصي وفي حالة تعرض المدينة للعدوان يهرع الجميع لدفع العدوان الواقع وعدم الت- الاستقواء بالأجنبي ضد آه، آه، آه، الم- الأمة المسلمة التي يعيشون على أرضها نعم فإذا أمتنا يعني عبر تاريخها الطويل أمة متسامحة مم.
ولا إكراه في الدين لأن نسمع أن المسلمين قهروا أحدا على آه، الإسلام لأن ربنا قال لا إكراه راها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن نعم يكفر بالطاغوت من فقد استمسك بالعروة بالعروة الوثقى يعني ما فيش قهر على الدين نعم.
الناس أحرى بل إن السلطان سليمان قانوني استغاث به البروتستانت لأن الكاثوليك يريدون أن يقروهم على دينهم مم.
فقال لا دي دولة إسلامية العالمية يأمن فيها المسلمون وغير المسلمين ولا يحل لأحد أن يقهر البروتستانت على العودة إلى الكاثوليكية نعم.
إحنا الحمد لله هذا هو تاريخنا على الجانب الآخر نجد يعني لما نفتح صفحات العلاقة بين الشرق والغرب مم.
نجد عجبا المقصود هنا بالشرق العالم الاسلامي والمقصود بالغرب الغرب العالم الأوروبي.
تمام الذي يرفع شعار المسيحية نعم يعني لعلنا نذكر الكتاب مش عارف تفتكر انت الخطاب بتاع اوربان الثاني نعم.
اللي هو بابا روما مم.
اللي اعلن اللي حاول يجيش مشاعر ابناء الغرب ضد المسلمين مم.
واطلق عليهم يمكن الاسم ال- في في في الرساله مدينه كليم- ال- ال- وقف خطيبا في كليرمونت نعم.
بفرنسا 1995 آه، يخطب في جموع الوحوش والقتلة قائلا مم.
أيها الجند المسيحيون لقد كنتم صفحة آه، تسعة نعم لقد كنتم يعني حاول أن تجتزئ بعض الفقرات لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروف بينكم أفيقوا فلقد وجدتم اليوم داعيا حقيقة إليها اذهبوا الآن وأزعجوا البرابرة نعم اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار المسلمين المقصود هنا بالكفار المسلمين نعم.
المسلمين نعم وخلصوا مين مم.
مهد المسيح ده احنا الذين حرصنا على على مهد المسيح نعم ده احنا الذين حافظنا عليه سنوات طويلة مم.
بل أذكر أن صلاح الدين الأيوبي فلما حرر بيت المقدس بعد 91 سنة اقترح بعد ال- الجند مم.
قالوا أنت عارف الصليبيون جاءوا إلى هنا بحجة أن لهم كنيسة المهد وكنيسة ال- القيام فنهدمها ما نديلهمش فرصة كل ساعة يجي ينطونا هنا في بلادنا مم.
فقال صلاح الدين لا يمكن هذه عمر بن الخطاب رفض أن يصلي بداخلها نعم.
وقال حتى لا تتخذ من بعد توكا يصلي فيها وأمنهم وهم آمنون هذا الفرق بيننا وحتى اليوم في بيت المقدس المقد... ما تسمى بمقدسات المسيحيين تصور مساحتها 45% من بيت المقدس من المدينة المقدسة بينما ال- ال- ال- ال- مساحة المقدسات الإسلامية والمساجد والأسبلة والمدارس 43% يعني من الذي حافظ عليها المسلمون عبر تاريخها نعم، الطويل نعم.
فهذا يستلزم إذا حينما نفتح صفحات العلاقة بين الشرق والغرب نجد أن الغرب له توجهات لا تتفق لا مع الدين ولا مع الخلق ولا مع حقوق الإنسان ولا تتفق مع شعارات الديمقراطية ولا يعني هنا هنا دكتور جمال عشان الامور تكون واضحه لمشاهدينا الكرام. نحن هنا مشاهدينا الكرام نتكلم عن ازمه المآذن وحظر بناء المآذن في سويسرا، هي المشكله كلها ان هناك في في سويسرا الان اربع مآذن، هم طلعوا قرار وسيضاف في الدستور السويسري بمنع المآذن آه، اي اي يعني منع المآذن آه، تو- اي مآذن تبنى في الفتره القادمه آه، هناك حظر ل- لبنائها. الدكتور جمال بيركز الان مشاهدينا الكرام احنا بنتكلم عن ال- ال- الصراع بين او العلاقه بلاش الصراع العلاقه بين الشرق والغرب علاقه وئام وسلام ام تدافع وصراع احنا بنتكلم دكتور جمال بيركز احنا مش بنتكلم كلام انشا مجرد بنقول لل- و- و- و- وحماس والى غير ذلك بنقول لا احنا ما بنتكلمش بالكلام ده لكن احنا بنتكلم من خلال التاريخ من خلال متى بدا الصراع بيننا وبينهم اللي بيحصل في سويسرا واللي حدث في الدنمارك واللي حصل في هولندا واللي حدث في فرنسا والجزيره والعراق واللي هيحدث وأفغانستان لسه وفي كمان الصومال.
كل ده يعني التاريخ بيتكلم الدكتور جمال بيركز الآن في خطاب شهير جدا جدا هم بيسيروا عليه الآن هم بينفذوه حرف حرف الغرب اتحد هنقرا الكلام ده وهنعرف دلوقتي ان الغرب اتحد من اجل هدف واحد من اجل ده معتقد عندهم طب احنا كمسلمين ايه اللي احنا بنعمله احنا متفرقين احنا مختلفين علشان ايه علشان امور دنيويه هم اتفقوا على المعتقد وهنعرف الكلام ده باذن الله تبارك وتعالى بعد قليل مشاهدينا الكرام تعالى ناخد اتصال في البدايه أم القعقاع من العراق السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا طيب اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ ملهم أهلا بيك يا كريم الله يكرمك اتفضل
معاك كريم سوسة من الدركس أهلا وسهلا يا كريم اتفضل الله يكرمك
لو سمحت اقول قصيدة عن كنت
طب سريعا بس يا كريم بس الله يكرمك حاضر يا قدس هذا زمن الليل فاصطبري عبثا عبثا دعوت وصحت يا أحرار عبثا لأن قلوبنا أحجار عبثا لأن عيوننا مملوءة بالوهم تظلم عندها الأنوار ربنا يكرمك يا كريم شكرا جزيلا شكرا وانا جزيلا بدي اعلق يعني العالم الان مم.
في اوروبا بدا يستنكرون ما حدث في سويسرا نعم لكن اين المجتمع الغربي فيما يحدث على ارض فلسطين مم.
ما يحدث على أرض القدس رغم أن القدس طبقا لقرار الأمم المتحدة 181 لسنة 47 القدس كيان مستقل تحت حماية الأمم المتحدة نعم من سنة 48 مم.
لماذا لم يتحرك الغرب لماذا لم يسير الغرب ولا ياسس الكيل بمكيالين مم.
هي المشكلة فإذا هل ال ال ال ما حدث الآن ده مجرد مشاعر حبيسة نعم.
مجرد الاستفتاء ما ينتهي- لا أمور سياسية لا, دبلوماسية لا ده بيقولوا احنا لا نستطيع ان نتوافق مع المسلمين في بلادنا ما فيش توافق وضح يا دكتور إزاي يعني ما فيش توافق مم.
يقول لك ان الإس- المسلمين بينتهكون حقوق الانسان ايه حقوق الانسان نعم.
ان المسلمين لا يعترفون بالمثليه نعم.
الراجل يتجوز الراجل او الست تتزوج او الح- شيوعيه الجنس مم.
هذا ما فيش توافق يقول لك منغلقين على نفسهم طبعا ما منغلقين مم.
انا ما استطيعش لان انا معتقدي عندي وأشوف- قيم ومبادئ.
عندي قيم ومبادئ نعم.
لل- للخروج حرمه وز- والطريق الصب- الطبيعي لتصريف ال- هذه ال- الشغف الانسان هو الزواج الطبيعي بين نعم، الرسم نعم.
بالاضافه الى ذلك انه في يعني ايه وال- يعني ال- اللي حصل في حقد متجذر في القلوب نعم نتيجة متى بدأ منذ زمن طويل منذ الح- الحروب الصليبية مم.
الح- هذا الحقد المتجذر هنرجع لل- لل- للخطاب اللي هو مو- كان موجود مشاهدينا الكرام من سنة 1095 ميلادية اللي هو 489 تمام ميلادية هجرية مم.
هذا الخطاب اللي هو قام فيه ده نتيجة ايه؟ في نعم.
واحد اسمه الامبراطور اليكسيوس كومينين كان حاول يوحد الكنيسة الرومانية الشرقية مع الغربية ضد المسلمين مم.
ايه السبب؟ كان في واحد اسمه ألب أرسلان الأسد الشجاع مم.
الراجل ده تع- كان حريص على تطهير وتحرير شبه جزيرة البلقان من قبضة الروم البيزنطيين قص- احتلال ومقاومة الاحتلال مشروعة نعم فحشد واحد اسمه رومانوس ديوجينيس امبراطور الر- الرومانية البيزنطية حشد جيشا 150 ألف علشان يعني آه، آه، يقف في وجه حملة ال- التحرير مم.
هذه المعركة قدر الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها آه، ألب أرسلان انتصارا اسمها معركة ملاذ كرد سنة 463 ضج الروم وقع الر- الإمبراطور الروماني أسيرا وإن كان قد عفى عنه آه، أس- آه، اللي هو ألب أرسلان مم.
بدأ يستغيث الكنيسة الرومانية الشرقية بالغربية إن لابد من حملات عسكرية ضد المسلمين وإلا أن نخرج نفسنا فقدنا الأراضي اللي احتليناها من وقت طويل فهو في في الخطاب بيقول أيها الجند المسيحيون لقد كن- لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروب فيما بينكم أفيقوا فقد وجدتم اليوم داعيا حقيقيا إليها فاذهبوا الآن وأزعجوا البربرة اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار أي المسلمين وبيدعو إن أن تسأروا لأنفسكم فاذهبوا واغسلوا أيديكم بدماء أولئك المسلمين الكفار بالإضافة إلى ذلك أنه في الخطاب مم.
قال لهم أنتوا ده هديكم فرصة آه، عندكم إنكم- ممالك الشرق مم.
ميراثا وأنتم يعني إن آه، خذلتم ف- فستموتون حيث مات يسوع أي أن هذا الحرب ليست لامتلاك مدينة بل لامتلاك يعني عاوز يعني يكون هدف أهداف اقتصادي نعم إيه هو ستار العقيدة هستأذن عند حضرتك الستار العقيدي والهدف الاقتصادي وناخد اتصال من كندا. السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام عائشه اهلا وسهلا.
أعزكم الله أعزكم الله يا أستاذ ملهم جزاكم الله خيرا على الحلقة الشيقة دي يعني الله يكرمك يا رب.
آه، أنا معائشة آه، من كندا اهلا وسهلا.
آه، أهلا بحضرتك آه، والله جزاكم الله خيرا على موضوع الحلقة مهمة قوي إحنا هنا والله يعني في بلاد الغرب بالذات يعني فعلا يعني لولا بس إثارة موضوع زي كده في لأخواننا في سويسرا وكده بجد فعلا احنا محتاجين انتوا تتكلموا عن آه، ال- آه، المسلمين في البلاد كلها الأوروبية نعم العقليات لأن الاسلاميه أنا نعم.
يعني مش ال- ال- البلاد آه، عن المسلمين في البلاد الأوروبية اللي زي آه.
سويسرا و- وغيرها يعني المسلمين في بلاد الغرب. مم.
احنا هنا يعني في, في كندا ب- فعلا بي يعني على الرغم ان في حرية عقيدة شوية ولكن آم، آه، يعني آه، بجد بي- بي- بيتعاملوا مع المسلمين معاملة سيئة جدا آم، يعني الله المستعان آه، مفيش آم، مفيش احترام للعقيدة او لكده فسبحان الله يعني آه، انا بأيد انا معاكم ويعني ب- يعني يا ريت آه، احنا وصلت الرسالة يا مولاي.
تستفيدوا بالكلام يعني نعم، نعم.
على وعسى ان كلامكم ان شاء الله في الحلقه في ال- في ال- في الحلقه النهارده تساعد كتير من المسلمين في ان كتير شاء الله من باذن الدول الله يا رب يعني.
ان شاء الله. واحنا في انتظار مشاركات وجزاكم الله اخواننا خيراً وسدد خطاكم إن شاء شكرا الله.
ربنا يكرمك شكرا جزيلا اخ اسامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
أهلا أستاذ ملحم اتفضل الله يكرمك اتفضل.
والله نحبك في الله ربنا يحبك اتفضل.
ونس- ونحب الشيخ أحمد عبد الهادي في الله ربنا يبارك لك يا رب دكتور جمال منور.
نرجو منه الدعاء
ربنا يكرمك اتفضل الله يكرمك.
عم- عندي اقتراح لك نعم لو سمحت مم.
احنا دلوقتي مثلا أمة عربية وأمة إسلامية خلينا من الأمة العربية نعم مثلا 24 دولة أو 22 دولة نعم لما نكونوا مثلا احنا كل مثلا كل دولة فرقة منها مثلا نص مليون ربع مليون ما احنا نكون جيش ونحارب اليهود زي ما هم حاربونا نحاربوه المعاملة بالمثل تمام تمام طيب يعني- رسالتك رسالتك وصلت ربنا يكرمك يا استاذ اسامه شكرا جزيلا الله يكرمك هعود لحضرتك للخطابه دكتور جمال وهو بيقول لهم انكم انتصرتم على عدوكم
نعم يعني يعني نقدر نقول بإيجاز آه.
أن هذا الخطاب حرك الغرب مم.
اللي يعني هيج الغرب فإذا بالغرب يحشد حملات صليبية امتدت على مدار 200 سنة يا أستاذ نعم.
آه، ملهم نعم.
200 سنة أول حرب أو حملة صليبية كان فيها مليون مم.
من أبناء الغرب وصلت بيت المقدس سنة 492 هجرية نعم.
أول ما وصلوا بيت المقدس أجروا المذابح أنهاراً مم.
ووقعت بيت المقدس بعد 45 يوم مقاومة ما تركوا فيها سبعين ألف ماتوا بأيدي ال- ال- أبناء أوروبا الذين يرفعون شعار المسيح والمسيح يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة رسول السلام اللي قال والسلام علي يوم ما ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا باسم المسيح أجروا المذابح أنهارا بل وأرسلوا رسالة إلى بابا روما يقولوا لقد أجرينا دماء المسلمين أنهارا في بيت المقدس ورفعنا شعارات النصرانية على جدرانها وعلى أسوارها وإن شئتم المزيد فعلنا يقول أمر البابا أن تقرع أوروبا أجراسها يعني فرحا باغتصاب بيت المقدس نعم.
فعاوز أقول دي أول حملة صليبية نعم وتتابعت الحملات الصليبية عملوا قاعدة في بيت المقدس رفع شوف بقى لما ترفع شعارات النصرانية على أسوار بيت المقدس مم.
وتستمر 91 سنة وقاعدة في أنطاكيا والركا والرها وغت- وظلت عدوان غربي غير مبرر مم.
ايه الهدف ده ما انت شايف خطاب اوربان نعم وعلى فكره قارن بين خطاب اوربان وبنديكت السادس اللي هو اللي هو البابا الحالي الآن نعم.
تجد طبعا ان توافق عجيب بين خطابين بل وخطابات البابوات لان البابويه وقفت هي التي كانت تقيم الاحلاف العسكريه ضد العالم الاسلامي على مدار 600 سنه ضد الدوله العثمانيه رغم ان احنا بنقيم العدل لان ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى مم.
و- و- وربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينع- ربنا سبحانه وتعالى احنا نقيم العدل البشريه لم تنعم بنعمه العهد الا في عصر الاسلام فانا عاوز اقول جذور هنا العدوان نعم.
بدا مع الحملات الصليبيه اللي استمرت 200 سنه مم.
لكن الفارق الامه كانت في عافيه من دينها نعم ادركت ان الاسلام هو المستهدف مم.
ويأتي الوطن ويأتي الثروات فلذلك كانت المقاومة واستمرت واستطاعت الأمة أن تنهي هذا العدوان صلاح الدين حرر القدس 91 قبليه الروها حرر عماد الدين زنكي والمهم الشاهد خرجت أوروبا نعم وهي تضمر العودة مرة أخرى مم.
الشاهد الذي يلفت النظر هنا أن صلاح الدين حينما حرر بيت المقدس ونرجع له في وقت آخر يعني كان قمة في الصفح والعفو عن أبناء أوروبا الذين كانوا يحتلون هذه البلاد مم.
يعني لما في سبيل على سبيل عسقلان و- وبيت المقدس كان فيها آه، آه، النصارى الوافدين نعم.
المحتلين حاولوا يرجعوا بلادهم نقلهم على نفقته إلى الإسكندرية حتى جاءت المراكب فنقلتهم إلى أوروبا نعم.
أحسن إلى النساء والأطفال أنا عاوز أقول هذه هي معاملاتها فالغرب الحقيقة لا لا- لا- ينطلق من منطلق العداء العجيب المتجذر الغير مبرر و- وفي النقطة دي يا دكتور جمال وحضرتك بتقول عن مسألة القدس وصلاح الدين الأيوبي هنا في هذا الخطاب قال جملة مهمة جدا لابد الكل يلتفت إليها بيقول فاتخذوا حجة بيت المقدس وخلصوا الأراضي المقدسة وامتلكوها أنتم خالصة لكم من دون أولئك الكفار فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسل هنا أكرر المقصود هنا بالكفار هم المسلمين شوف هنا شيء يلفت النظر نعم إذا الحملات الصليبية رفعت شعار بيت المقدس وأنها نصرانية نعم
بل ودعموا في جوزيف لبون بيقول كده في أيوة.
كتاب حضرة العرب أي ان في كنيسه بنتها الامبراطوره هيلانا بنت ام قسطنطين ومكانها اسفل المسجد الاقصى يعني كانوا جايين كمان دول بيقولوا انه في كنيسه مم.
اليهود بيقولوا هيكل هيكل ولا هيكل ولا كنيسه لان دي نعم جبل بيت المقدس هو ميراث عليه بني المسجد الاقصى ومدينه القدس المدينه المقدسه منذ عهد ادم عليه السلام لكن عاوز اقول شوف الحجه الشيء اللي يلفت النظر ان اوروبا اللي جاءت تحت ستار الصليب لفتح بيت المقدس واندحر المشروع النصراني هي التي مكنت اليهود من اغتصاب فلسطين بعد اباده وتشريد شعلها شوف التوافق مم.
والعجيب المفروض هذا يجري من الزكام العنوان على فلسطين يعني من 91 سنة نعم والغرب لم يتحرك صحيح الشيء اللفتات الطيبة الآن إن احنا نسمع في الغرب ناس بيقولوا لا هذا لا يليق وعملية الاستفتاء دي ومنع ودين ويستنكروا ما يحدث نعم.
لكن الشيء الغفلة بتاعت الأمة الذين يصدرون البيانات الآن ال- شبعنا بيانات الغرب يحرك قواته العسكرية شرقا وغربا من متى؟ مش بس أيام الحروب الصليبية الغزوات الأسبانية البرتغالية مم.
وكان شعارها الأسبان والبرتغال شعارهم الصليبة والمدفع الآن حملات مقررات التنصير اللي صدرت في مؤتمر كولورادو بأمريكا من 78 وينفذ حملات التنصير ضد الإسلام والمسلمين حملات ال- اللي هو ال- ال- إثارة ال- الحقد والكراهية على المسلمين احنا لم احنا انا عاوز احد يكلمنا هل نحن عاملنا الغرب بهذه الطريقة مش ممكن لا طبعا هذا شيء غير مبرر فانا عاوز اقول هنا شيء متجذر في قلوب ابناء الغرب اذا اللي بنراه الان مم.
مش مجرد تنفيس عن المشاعر نعم نعم أو شيء نحن لا- نتكلم لا بأدلة المسألة لها ما وراءها نعم نعم لها جذور لها جذور ولها أهداف وغايات مم.
إيه الأهداف والغايات؟ هو الهدف والغاية هو المشروع الإسلامي هنيجي للأهداف والغايات بعد الاتصال أستاذ دكتور الأستاذ سمير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك يا استاذ ملهم أهلا بك أستاذ سمير الله يكرمك اولا يا اتفضل استاذ ملهم بعد اذن حضرتك آه، الايه بتقول نعم آه، الم يأن للذين كفروا ام للذين امنوا للذين آمنوا للذين امنوا نعم.
تمام والدكتور جمال طبعا باذن الله يوضح نعم ده رقم واحد رقم اثنين كفانا كفانا كفانا شعارات مم.
تمام احنا حضرتك نشجب ندين نستنكر صحيح.
ن- نعارض نشوف هن هنشوف احنا هنعمل ايه مم.
احنا باذن الله هنرد احنا هنقول وكلام كله كلام يا استاذ عمر. فين توحيد صف المسلمين مم.
تمام فين توحيد صف المسلمين فين امير كده امير خليفه يبايع الناس ديت احنا اكتر منهم واجرأ منهم واشجع منهم تمام تمام بس بس الناس محبطه يا استاذ ملهم من اللي احنا شايفينه بيتعمل فينا صحيح.
فين فين حمايه الاديان ال ال ال ال الدين الاسلامي م.
تمام خارج بلاده احنا ال- امتى هنفضل نقول احنا بنتكلم بالتسامح ده مش تسامح ده ضعف دي استكانه نعم.
دي استهانه تمام لما هم يكلمونا كده هم حضرتك بتقول القرار مرفوع امتى من يوم الاحد يوم الأحد.
صوتوا عليه امتى النهارده يوم الحد يوم الاحد م.
تمام يعني يعني حضرتك في خلال 48 ساعه بيصوتوا على اي قرار هم عايزين عايزينه بعد أربع معلش ساعات حضرتك، بالظبط.
س- يعني آه، آه، م.
اخر حاجه بعد اذنك شوف مثلا مجلس الشعب عندنا لما يجي يعارض هيعارض بعد قد ايه نعم.
د- د- دي حاجه بسيطه جدا نعم.
كفانا يا اخوانا ش- شعارات احنا خلاص تعبنا تعبنا ونفسنا واحد كده يوحد الصف ويقول فين الناس ال- المؤمنه فعلا اللي ممكن تكافح نعم.
وتجاهد ربنا يكرمك يا سمير.
وهيشوف ناس عمر الدنيا ما شافتها باذن الله نعم باذن الله يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا اعود لحضرتك يا دكتور جمال يعني يقول مرة أخرى بنقول ح- طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب مم.
نحن حريصون على أن تكون في علاقة توافق وعدم صدام مم.
لكن الغرب لا يريد ذلك نعم بس الفارق بالأمس أعلنوا شعارات الحروب الصليبية مم.
اليوم لا يعلنون الحرب على الإسلام وإن كانوا يستهدفون الإسلام نعم والمشكلة الخطيرة العدوان في الحروب الصليبية والعدوان الأسباني والبرتغالي كان سافرا الحرب اللي كان اجتساس جسور الإسلام في الأندلس القارتين الجديدتين وإن كان البابا اعتذر عن الجرائم التي ارتكبت في أمريكا اللاتينية مم.
لأنهم إبادة جنس بشري حضارات المايا والأستك اللي كانت في أمريكا وقاموا الدولة لكن ضد فأم- لم يعتذر البابا عن الحروب الصليبية لم يعتذر عما ارتكبه الأسبان والبرتغال في حق الأمة الإسلامية يعني هم يستهدفون يا دكتور جمال رموز الاسلام ويستهدفون الاسلام ويستهدفون عشان الإسلام نبقى واضحين الأمور واضحة.
آه يعني الحرب العالمية الآن نعم.
كما يقول فوزي محمد طايل في كتابه وطبعا الكتاب زي ما قال الأخ الكريم احنا ب... وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعم.
احنا عاوزين ايه أولا نذكر المجتمع الغربي في ناس مفكرين محترمين صحيح ويقفون مع الحق صحيح.
ودليل الصيحات اللي حصلت الاعتراض الآن نعم و... و... يعني وإن كان لا... غير مؤثرة لكن على كل حال ل- الغرب لهم صوت مواقفهم مع القضية الفلسطينية في مظاهر في أحداث غزة في الغرب في ناس محترمين نعم.
مفكرين عاوزين نقول لهم إن ال- ال- ال- التوجه العام عندكم الاستراتيجية المتخذة في من سواء من حلف الأطلنطي أو سواء من آه، م- من قيا- من القيادات على مستوى الع- الغرب الدول الأوروبية كلها تعتبر أن العدو الأول هو الإسلام رغم أن الإسلام لا يعني هو قمة في في في في ما افتقدت البشرية في نعمة الأمن والأمان إلا في في وجود الإسلام طبعا خلي- الكلام ده كيف آه.
نرجع له خلينا ارجع للكلمه ب- ب- حضرتك بتتكلم عن مساله ان الهدف هو العداء للاسلام هقول من خلال كلامهم من خلال كلامهم احنا مش قادر برضه اكرر مش بنقول كلام انشا وده بفضل الله تبارك وتعالى احنا بنتكلم من خلال التاريخ من خلال الادله من خلال البراهين من خلال كلامهم هم يعني لا يمكن هم ما ين- ما يقدروش ينكروا هذا الكلام لان ده موجود عندهم في كتبهم والى غير ذلك من الامور. هرجع بمناسبه الدكتور جمال هو بيتكلم عن مساله ال ال الهدف بتاعهم هو العداء للاسلام، هو القضاء على الاسلام. آه، اقول لحضرتك آه، بيل كلينتون في تصريحه يوم تنصيبه رئيسا في 20 يناير 1993 نعم وتعلق لنا على الكلام ده يا دكتور لان محتاجين نفهم نعم لان الكلام ده احنا سمعناه ومحدش منتبه ليه نعم سيبكم من كلام بوش لما قال لي ده ده حروب صليبيه لا خلينا بس مع مع البدايه ده مع كلينتون بيقول ان امريكا تؤمن بان قيمها صالحه لكل الجنس البشري واننا نستشعر ان علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم الى صورتنا والقيم الامريكيه كما لا يخفى على من يعلمون هي القيم اليهوديه النصرانيه التي صيغت ونمت في اوروبا إبان ما يسمونه عصر النهضة وانتقلت إلى أمريكا مع المهاجرين فازدادت إغراقا في المادية والتحلل الخلقي والعدوانية وضح لنا كلام الدكتور يعني بس ناخد اتصال الأخ وسام
السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بس في عندي سؤال من ضمن نطاق الحلقة اتفضل آه، في عندنا إمام جامع ضمن آه، أحد مجالس العزاء ال- الم- السؤال حضرتك معانا في الموضوع ولا خارج الموضوع طب صلاح من حلوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ازيك وسهلا.
يا أستاذ ملك؟
أهلا بك ازيك يا اتفضل أستاذ ملك؟
اتفضل اتفضل وسلم لي على الدكتور جمال الله يسلمك اتفضل الله يكرمك يا أستاذ ملك نعم هل وصل بنا الحال إلى هذا الهوان مم.
هم بيعاملونا أسوأ معاملة نعم طب إيه- هل احنا تحتياج ليهم هل ما عندناش من الثروات ومن القدرة ان احنا نعاملهم بأسلوبهم نعم
ليه احنا ليه احنا دايما في موقع الدفاع مم.
ليه ما نبادرش نعمل مقاطعات ليهم واحنا عندنا من الاساليب اللي تجعلهم يحترمونا زي ما بنحترمهم نعم اما اللي بيحصل ده احنا كلام لكن انا عايز زعيم واحد اسلامي او عربي ن- عمل حاجه أستاذ عمل صلاح.
خطوه أستاذ صلاح ايوه اقول لحضرتك حاجه ورد عليا بكل صراحه هل ما نفعله الان هنا في قناه الرحمه وفي برنامج مجلس الرحمه من خلال ان احنا بنتكلم من من كتبهم ومن تاريخهم وتاريخهم الاسود اللي بي اللي هو بيحقدوا على الاسلام والعداء الاول للاسلام وللمسلمين ما نفعله من خلال التعريه ومن خلال فضحهم هل هذا هل هذا يفيد ام لا
ده يفيد لانه بينور تمام، يعمل ده اللي احنا عملية عايزينه.
تنوير ربنا يعمل يكرمك.
ع- بس احنا عايزين خطوات لما نعرف بس الخطوات احنا الخطوات تيجي بعد ما نحن نعرف ونتعلم ان هم بيهدفوا لايه واهدافهم ايه وغاياتهم ايه اتصال اخر السلام عليكم ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا آه، جزاكم الله خير على هذه الحلقة شكرا جزيلا اتفضل آه، أريد الشيخ أن يلقي يعني آه، الضوء على نقطتين نعم آه، النقطة الأولى اللي هم أذناب الغرب في العالم العربي الإسلامي نعم والذين يروجون للمشروع الغربي بشتى الوسائل مم.
سواء طبعا هم مبهورين بالحضارة المادية نعم واقرب ترويج لهم انهم نادوا بمنع الحج او ايقاف الحج واستجابت لهم بعض الانظمه في تقليص الحجاج.
مم.
وانا اقول لك معلومه طبعا نعم الحج لله الحمد نجح وقوه الحمد لله رب الايمان العالمين انتصرت ولم يصب بانفلونزا انا اعطيك كمثال لم يصب بانفلونزا الخنازير حسب تصريح وزاره الصحه السعوديه الا 73 اصابه توفى منهم خمسه فقط.
مم.
وانتشرت قوة وانتصرت قوة الإيمان هذه النقطة الأولى أن يريد الشيخ أن يركز على أذناب جميل.
الغرب طبعا هم انكسروا في اللحظة الأخيرة طبعا بعد عدوان أمريكا وانكشف أعوارهم وليس معهم شيء يروجونه للعالم العربي الإسلامي نعم هذا واحد النقطة الأولى النقطة الثانية آه، أريد أن الشيخ يستشرف المستقبل الشيخ صفر الحوالي صلى الله عليه من عليه بالصحة والعافية قال أمريكا حاربت الشيوعية 40 سنة تحت مسمى الشيوعية مم.
والآن أمريكا تحارب الإسلام تحت مسمى الإرهاب وأنا أذكر في هذه اللحظة قول لفخامة آه، الرئيس المصري حسني مبارك عند بداية الحدث عندما قال نريد تعريف للإرهاب وإلى الآن لا يوجد تعريف للإرهاب فأمريكا تطبق هذا المسمى على ما تشاء في حرب الإسلام نعم طبقتها على الجمعيات الخيرية على دور الأيتام على على رؤساء الدول على كل شيء تطبق الإرهاب نعم هل هناك سيكون مسمى آخر ستحارب به أمريكا الإسلام مم.
وشكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك زنت اللي قبل ما نعدي أنا طيب.
ارجو ان هتكلم بس ذكرني بحاجه اللي انساها ممكن انسى تذكرني والكلام الاخ الكريم جزاه الله خيرا هو نحن نتعرض مش بس لحملات عسكريه نعم لكن حملات الغزو الفكري آه.
عبر مناهج التعليم وعبر الإعلام تشويه الإسلام والطعن في معتقداته والطعن في العبادات وهذا أخطر ده أخطر لا ما هي يعني القضية أنا عاوز أقول المشكلة الآن الحروب الصليبية في الماضي أي.
في القرن الخامس إلى العاشر الهجري كانتش بتتعرض للمعتقدات ما كانتش بتتعرض ل- ل- للتربية مم.
فلذلك لكن الخطر الآن إن فيه الآن نقدر نقول تعبئة تعبئة ده قالها فوزي محمد طيب أستاذ الاستراتيجية نعم.
الشاملة نعم.
أكاديمية نصر العسكرية رحمة الله عليه وقالها حامد ربيع نعم.
وقالها جمال عمدان التعبئة العالمية لمحاربة الإرهاب وهي تستهدف رأس الإسلام لكن بيقول لكن ربنا يقول- قال كده انت هنالك تعبئه عالميه في كتابه كيف نفكر استراتيجيا لتع- تعبئه عالميه ضد الاسلام تحت شعار مكافحه الارهاب نعم
قال بس يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم وي- ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نعم.
إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين عاوز يقول إن في حرب فعلا نعم لكن المفروض ربنا سبحانه وتعالى قال وقاتلوا المشركين كافة كما قلنا احنا م- مش هنقاتل لان احنا غير غير متاح لنا ان نقاتلهم ولو قتلناهم احنا اولا ال- القتال يحتاج الى حسن العلاقة بالله وعاوزة تربية نعم، واعداد نعم.
لكن نملك المقاطعة نملك الأمة المقاطعة على مستويات ال- الاقتصاد وال... و... والت... والت... وال- يعني نملك تغيير الفكر الفكر يعني نحاربهم بالفكر يعني بس لكن لازم يبقى في حاجات عمليه نعم.
الغرب الان يعني ينعم بثرواتنا البتروليه وينعم باليورانيوم وينعم ب... احنا الان قاره اسيا وافريقيا يعتبرها الغرب قارات بكر نعم ومن أجل هذا حشد الأساطيل شرقا وغربا ومناورات التدخل السريع الأوطان ملهاش حرمة الآن الأوطان طبقا لمخطط ما يسمى بالنظام الدولي الجديد لا حرمة لها ممكن أي بطل زي ما حصل في الصومال صحيح.
في آه، في حملات ال- ال- قادة الولايات المتحدة في وضوء الوجود للأمم المتحدة بحجة الأمل وأسقط حكم نظام بيري سياد بيري و- وسابوا إذا نحن الحياة مش اللي اللي بيجري دي مش مجرد مشاعر إنسانية آه، بت- تمام.
آه، ضد الم- المآزل لا ده عندهم يعني عدم ت- هم قالوا كده نحن غير متوافقين مع الاسلام آه.
لكن تعاملوا المسلمين اللي عندكم معامله طيبه غير ده انتوا ده انتوا بتا- حياه مجتمعاتكم تقوم على عقول المهاجره من بلاد المسلمين نعم.
الاطباء والمهندسين وعلماء الذره دول ابنائنا ابناء هذا الوطن فنوع من الوفاء بس لهذه الامه نعم.
فلذلك ال- ال- ال- عايز اقول ال- البرنامج اللي ح- ما حصل النهارده ده ده يعني بيقولوا قشه على ثقتها من الظهر البعير القضيه مش بس واقفه عند ال- المساجد لا ده مستهدف الاسلام ولذلك اللي انا بطالب بيه دول العالم العربي والاسلامي أي أن يبقى لها موقف مستقل متميز لأن هو الآن يوظف قطاعات من أبناء هذه الأمة في خدمة مخططه هيتقال لك يا دكتور جمال الان ممكن حد يقول من المشاهدين الكرام يا الدكتور هيبقى لهم موقف موحد ازاي ويبقى لهم صوت ازاي وهي فلوسهم كلهم في بنوك سويسرا دينا يا أستاذ ملهم اه ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وأنا بتكلم عن المسلمين ومن يعيش في كنفهم من أهل الكتاب نعم.
احنا ما أمن حتى اليهود ما امنوا الا في ظل حكم الدوله العثمانيه طردهم الاسبان الاسبان ابادوا المسلمين في الاندلس وسمحوا لليهود بالخروج لم يفتح لهم بابا احد في اوروبا اللي فتح لهم الابواب ونقول السلطان سليمان القانوني نعم كان متزوج سيده يهوديه اسمها قره يعني قالت له الناس دول ما لهمش حد اليهود مطاردين في الارض مم.
قال لهم بس طيب يجوا ويدخلوا كمواطنين اعطاهم حقوق المواطنه في اي مكان في الدوله العثمانيه الا فلسطين الا بيت المقدس دخلوا وتوحشوا وانقلبوا على الدوله هم كانوا وراء الانقلاب العسكري لا طاح بالدوله العثمانيه نعم.
فلذلك انا عاوز اقول احنا الان ما- يعني الغرب يقف مننا موقفا عدائيا يبقى يستهدفون الاسلام ورموز الاسلام نعم طب نرجع لكلام كلينتون والتعليق عليه يا دكتور طب بس هاخد اتصال استاذ عادل السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا زمون اتفضل الله يكرمك وبرحب بضيفك الكريم الدكتور جمال شكرا اتفضل اكرمك اتفضل وبرحب بكم في يعني طبعا في في قناه الرحمه اتفضل اتفضل يا حاج عبد الله آه، يكرمك المهم ال- عايزين بس ن- نفهم حاجه زملاء نعم احنا دلوقتي كمسلمين آه، في غلطات حاجات برضو عندنا شائبات يعني زي واحد زي العقيد معمر القذافي عمل عيده قبل العيد ب- بتاع الناس كلها تمام طب عمل وقفه عرفات في ايه؟
مم.
فلازم احنا اولا نحل في نفوسنا احنا الحاجه الغلط نشيلها تمام لان ما ينفعش طب يعني توحيد الامه الاسلاميه يا اخ عادل ربنا الله يفتح عليك يكرمك يا زملاء.
تمام دي نقطه آه، ثانيا آه، آه، توحيد كلمه المسلمين ايوه على راي واحد نعم في كل شيء لان مش هينفع ان احنا حد ي- يفرض رايه ما ش- ينفعش تمام.
الكلام ده. فربنا ي- شكراً يكرم جزيلاً.
الجميع ويكرم حضراتكم نسال الله ان يوحد الامه الاسلاميه يا رب شكرا جزيلا استاذ محمد الو السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل
حضرتك بتتكلم عن فتح اليهود او آه، تاريخهم السيء او تاريخ الاسود عن اليهود نعم بس للاسف يعني انت صوت قناه الرحمه قاصر على الدول العربيه او منطقه الشرق الاوسط الدول الاسلاميه لكن ما بيوصلش بره دول اوروبا وامريكا واسيا لا نصل الدول بفضل غير الله يا الإسلامية.
اخ محمد يا اخ محمد ايوه بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله بفضل الله قناة الرحمة موجودة على الأمر نايل سات ده بيصل لكل العرب بفضل الله وموجودة على العرب سات فبيصل لكل الدول الأوروبية بفضل الله تبارك وتعالى أنت لو تلاحظ ومتابعنا دائما بيجي لنا اتصالات كتيرة جدا من أهو كان معانا كندا وسويسرا وكل الدول بفضل الله تبارك وتعالى فبفضل الله صوتنا الآن يصل إليهم بفضل الله تبارك وتعالى اتصال السلام عليكم أخت سلوى من غزة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، كيف حالك يا أستاذ منى؟
في نعمة الله يكرمك اتفضلي آه، كيف حالك يا أستاذ جمال؟
الحمد لله يا بنتي الله يبارك نورتم فيكم كل بيت مسلم وشرفتموه بهذه الإطلالة الطيبة في لدي كلمة يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم تتعرض الأمة الإسلامية في هذه الأيام لهجمات شرسة مسعورة يشترك فيها أعداء الإسلام من المشرق والمغرب وتزداد هذه الهجمات شراسة وقوة كلما ظهرت في بلاد الإسلام صحوة إسلامية يقول أحد المفكرين الغربيين في كتابه العالم العربي المعاصر إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب بل بسبب الإسلام يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوتهم لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وهذا رئيس جمعيات التبشير يخاطب المبشرين في مؤتمرهم بقوله إن مهمة التبشير التي ندبتكم إليها الدولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية فإن هذا شرف لا يستحقونه إن مهمتهم إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها إننا نريد أن تع- تعدوا جيلا لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل وتصبح الشهوات هدفه في الحياة فإن تعلم أو جمع المال أو تبوأ أثمن مراكز ففي سبيل الشهوات فإن فعلتم ذلك كانت مهمتكم تتم على أكمل الوجوه لذلك فإن المسلمين بحاجة إلى رؤية تكشف لهم عن العدو والصديق والخائن والمخلص وتدلنا على السلاح الفعال الذي نستطيع به رد العدوان واسترداد الكرامة والأوطان نعم وصدق معلم البشرية ورحمتها صلى صلى الله عليه وسلم.
الله صلى عليه الله عليه وسلم إذ قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل نعم صلى الله عليه وسلم تفضل.
شكراً صدق جزيلاً، رسول ربنا الله يكرمك.
صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم شكرا ورحمة شكرا لمداخلتك القيمة شكرا جزيلا يعني ما شاء الله يعني اعتقد الاخت الكريمه شخصت الداء والدواء نعم ما شاء هذا الله يعني ربنا سبحانه قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نحن لا شك فيه لا نؤمن مم.
بأن الطريق هو التربية وسلامة المعتقد وسلامة السلوكيات والأخلاقيات التربية المتأنية أو- لا، تربية إنسان العقيد دي قضية ما فيهاش كلام هو نعم.
ده القلب وبعدين مصالحة مع الله مم.
ووحدة الأمة فريضة كل دي تمام ما- لكن في نفس الوقت احنا الآن مشكلة أحد الأسباب الرئيسية لا نتصور أن الغرب نجح في استذلالنا واغتصاب بيت المقدس وتمزيق الأمة دي الأمة اللي كانت واحدة وقسمتها سيكس بيكو شيعا وأحزابا لا يعني ذلك قوة في العدو وإنما يعني ضعفا فينا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم هي قضية ال ال ال الأصل فيها بما كسبت أيديكم الخطأ
نعم الخطأ نحن نتحمله لكن المشكلة الآن أن الأمور الآن ال- ال- الضغط ال- ال- الغربي على أمتنا تجاوز الحدود المسموح بها لا يسمح والمشكلة الآن أن هو في حنايا قلوب ال- ال- في حنايا الأمة نعم ي- يفعل ما يريد ولا يجد مقاومة فلذلك المسألة من هذا الباب نقول وكذلك انفصلت ولتستبين سبيل نعم.
المجرم نرجع للكلام آه، في ال- الخطاب يوم كلينتون يوم تص- تنصيبه في 20 يناير 93 يا دكتور جمال ولكن برضه هستأذنك ناخد اتصال آه، ام وائل من غزه السلام عليكم السلام عليكم اهلا بك عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك استاذ سلام في نعمه الحمد لله اتفضل
انا بدي احكي حاجه بس عن اليهود نعم هم آه، هم والمسيحيه هذول تمسكوا مع بعض عن عقيده نعم لانه هم ب- باعتقادهم ان المسيح الدجال لما بده يجي اخر الزمان بده يجي يقضي على المسلمين فهم بدهم ي- يبنوا الهيكل مشان المسيح الدجال نعم ينزلوه فيه
تمام شكرا جزيلا الله يكرمك يا رب هستأذنك يا دكتور جمال ومشاهدينا الكرام نطلع لفاصل ونعود بعده تعليق على آه، الكلام وعلى التاريخ من اجل ايضاح الحقيقه باذن الله تبارك وتعالى فاصل ونعود مباشره باذن الله
الله أكبر لا إله إلا الله نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي يا بلال الدين كبر كبر الله أكبر الله الله أكبر وبحمد الله كبر كبر يا بلال أكثر الله الله أكبر فالمسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص فالمسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص يا مسلم أين الإخلاص نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي يا بلال الدين نادي نادي فصوتك يحيي فؤادي الله الله أكبر فالمسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص فالمسجد نادى للناس يا مسلم أين الإخلاص يا مسلم أين الإخلاص نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي للطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة نادى المسجد للأمة يا أمتي أين شبابي
اهلا بكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعود آه، استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي للتعليق على آه، خطاب الرئيس الامريكي بيل كلينتون أنا أذكر برجل كاتب ألماني اسمه بول شميت مم.
كتب كتابا الإسلام قوة الغد نعم العالمية هذا الرجل عمل دراسة عن العالم الإسلامي قال العالم الإسلامي يتمتع بميزات ليست لغيره من الشعوب امتداد رقعة الوطن الإسلامي كثرة الصلوات خصوبة النسل البشري عند المسلمين قوة المعتقد التي مكنتهم من الوقوف في وجه الحروب الصليبية نعم
فهذه الأمور لو اجتمعت فبالتالي لا يمكن علينا أن ننفذ إلى العالم الإسلامي أو نتمكن منه أو من ثرواته ولذلك كانت الخطة اللي وضعها لويس التاسع وهو أسير في دار ابن لقمان في المنصورة نعم. قال احنا 200 سنة لم ننجح في اغتصاب فلسطين أو تنصير بيت المقدس أو أو فبالتالي ليس أمامنا من سبيل إلا أن تقترن الغزوة العسكرية بالغزوة الفكرية احنا الآن في الغزوة اللي هي القيم الأمريكية دي. نعم. هذه القيم الأمريكية القيم الأمريكية تبدو واضحة لما أعلن الرئيس بوش في أفغانستان جاب صورة محلات الحلاقة والناس بدأوا يحلق لحاهم والمنظر المرأة ال- الأفغانية وقد نزعت حجابها أو نقابها هذه القيم كمان القيم بتاعة المجتمع بتاعهم اللي هي ال- اللي بيسموها ال- ال- آه، آه، نظام الأسرة في الغرب اللي يقوم على المثلية والشذوذ و- وحرية و- و- وبالإضافة إلى ذلك إن- أنه لا حرمة للأوطان ولا حرمة للمقدسات ولا حرمة للإنسان نعم الإنسان إهدار حرمة الإنسان فطبعا بش- بالتالي هذه هي القيم التي انا بتكلم عن اي قيم يتحدثون عنها هو قال ده كلامه مم.
هو قال ده هو قال transfer the world in our يعني صورتنا احنا مم.
انا بعتقد صورتهم لا تشكل القيم التي يصور الا ذا الا ما الا تحويل مع- العالم إلى صورتنا صورتنا الصورة حت... فطبعا احنا هل المجتمع الغربي يتناسب معنا نحن لا يتناسب معنا احنا عندنا قيم ومبادئ واخلاقيات ليست لغيرنا كما قلنا اهمها واخطرها ان للمعتقد حرمة لدور العباد حرمة للانسان حرمة للاوطان حرمة اين حرمة الاوطان الان اين حرمة الانسان اللي في اللي بيسموها في في في السجون الاعتقال السريه هنا ولا هناك مم.
يعني شيء يعني اذا المفروض انا عاوز اقول آه، آه، آه، هذه عباره عن شعارات كاذبه والكلام ده قاله راجل اسمه فوكوياما في نهايه التاريخ كان بيعتبر قال ان القيم الامريكيه هي صالحه للزمان وبازن اقامه ما يسمى بالنظام الدولي الجديد مرة أخرى أنا أريد أن أقول نحن الآن جذور العلاقة بين الشرق والغرب ليست علاقة تفاضل ولا يمكن يحصل توافق وت... و- وتآلف إلا إذا غير الغرب من سياسته ومعتقداته فيما يتصل بالعالم الإسلامي مم.
العالم الإسلامي لن يفرط في دينه رغم ضعفه ورغم ما, ما يتعرض له والعدوانات المتكررة لن يفرط في دينه ولن يفرط في أوطانه ولن يفرط بإذن الله في قدسه فلن يفرط في, في بيت المقدس ولا المسجد الأقصى ولا يقبل لكن أنا بقول للغرب إذا كنتم تريدون فعلا توافقا راجعوا سياساتكم البشرية أفاقت الناس الآن تدرك ما يجري حولها وتدرك من العدو ومن الصديق وماذا يراد ببني الإنسان ال- ال- البشرية ما عاشت في أمن وأمان أوروبا الشرقية كلها إلا في ظل الحكم العثماني آمنين و و و و و وقم ال- ال- ال- ال- ال- الغرب تعلم في مدارس الأندلس ده مش ده شعارات ده أقول إحنا قدمنا ما حجبنا علومنا ما حجبنا تقنيتنا أذكر في الأندلس عرفوا عبر الج- عبر الجامعات غرناطة وأشبيلية علوم العصر وعلوم ال- آه، بيسموها العلوم العلوم علوم التقنيه و- وال- والحساب والهندسه ما كانوش يعرفوها قبل كده تصور ال- تقرا في كتب التاريخ انه اخذ العلوم من المسلمين العلوم الكونيه نعم وترجموها الى لغاتهم ثم اعدموا الاصول العربيه حتى المسلمين لما لهم عوده ما يرجعولهاش مره ثانيه في حديقه اسمه حد- حريق مكتبه الاسكوريان مم.
مش بس احنا اللي تعرضنا له الحضارات اللي في امريكا اللاتينيه قبل ما تبقى امريكا اللاتينيه هقول لحضرتك سؤال يا دكتور جمال ممكن يتردد الآن هل يمكن أن يتوقف العدوان العسكري والفكري على المسلمين بعد يعني الاتصال.
من خلال بعد الاتصال الأخ سمير من السعودية السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
أهلا بحضرتك اتفضل أحييك يا أستاذ ملهم وأحيي دكتور جمال على شكراً.
هذا الموضوع الرائع شكرا جزيلا شيق إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن لي يعني ملاحظة صغيرة نعم آه، أما أن المسلمين والعرب أن يتمسكوا بالدين وبالمعتقد كما فعلوا مثلا على على سبيل المثال للحصر في المباراة التي كانت بين مصر والجزائر نعم بالله عليكم أي عقيدة في تاريخ العالم كله أي إيمان جديد يجعل المسلم واعي يأتي لفريضة الحج ويرفع علم بلاده في مكة المكرمة في سبيل أن بلاده فازت في مباراة كرة قدم لا تقدم ولا تؤخر ولن تؤدي إلى أي حال نعم نعم إلى أي حال يصل وصل بنا المدى في التخاذي والتخلي عن الدين
نعم.
إذا أي حد لماذا لا نعود إلى الدين عودة صحيحة من من ال- من الصفر إلى إلى أن يكتمل الدين عندنا وأن أما آن تكتمل لنا أن نعود إلى الدين ربنا يكرمك أستاذ سمير مداخلة قيمة والله صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يكرمك يا رب آه، نعم يا دكتور هو أنا ال- الكلام كنت بسأل هل يمكن أن نتوقف في العدوان الفكري والعسكري يعني هو ال- انا اود ان اذكر ال- الاخ الكريم الانسان آه، احنا الان نشاهد وما يجري يحزن القلب نعم لكن الواحد ابدا بنفسك رب نفسك وادعو غيرك يعني ما يجبش ان نتوقف ننتظر لما الناس يعملوا احنا نبدا نربي اولادنا ونسائنا واطفالنا وطلابنا في المدارس والجامعات وعبر اجهزه الاعلام نعلم الملتزمه الكل هذا التاريخ الكل يت... ويتربوا نعم. احنا عاوزين المفروض لازم الفرد المسلم والاسره المسلمه والمجتمع المسلم دي البدايه كيف ربى رسول صلى الله عليه وسلم اصحابه صلى الله عليه وسلم.
على اول حاجه قولوا لا اله الا الله تفلحوا بدا يغرس العقيده الصحيحه والسلوكيات المنضبطه مم.
يقول لهم الزنا حرام والربا حرام واللواط حرام مم.
و- والغ- والغيبه والنميمه والكذب والت- و- و- و- والتدا و- و- و- و- و- وال- والحقد والبغضاء حرام يعني عاوز اقول في لازم تربيه نعم وفي نفس الوقت بنقول يا أولادنا هذا عدوك وهذا صديقك ها- هنا الولاء وهنا البراء نقول له يا ابني المفروض فلسطين بيت المقدس قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى وتحريرها فريضة ورفع العدوان فريضة ونقول له كمان الكلمة التي ذكرتنا بها الست الفاضلة من أرض غزة نعم.
المرابطة الصامدة قالت فعلا اليهود بيقولوا إن المفروض يعني يقيموا دولة الدجال اللي- للعلم الدجال س- سي- سيقتل عند ف- ف- عند عند اللد مم.
والد- وسينتهي أسطورة الدجال وسيخرج ومعه سبعون ألف من يهود أصفهان كما ورد في ال- في حديث النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم نعم وإلى أرض بيت المقدس زي ما قال محمد صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة ثم هجرة إلى آه، آه، آه، منزل آه، إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في في بيت المقدس نعم.
فهي أرض المحشر والمنشر ف- و- ويأتي وينزل المسيح عليه السلام ويقتل الدجال ويصلي بإمامة إمام المسلمين فهذه مبشرات بس يشدوا حيلهم نعم.
عشان يتحقدم وجود الله تمام.
عز وجل هنرجع لموضوعنا دكتور جمال ولكن هنستقبل معنا مداخلة مهمة جدا من علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر دكتور محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته دكتور محمد ازي حضرتك حياكم الله يا أستاذ ملهم وحيا أخانا الكريم الأستاذ الدكتور جمال شكرا جزيلا دكتور ربنا يكرمك الله يبارك فيك.
دكتور محمد أنا أعرف أنا أعرف إن حضرتك قضيت أربع سنوات في سويسرا نعم أنا عايز حضرتك تعلق لنا على الموضوع آه، حقيقة يا أستاذ ملهم الموضوع يحتاج وقد تكلمت الآن مع أخونا الفاضل الشيخ محمود نعم آه، نحتاج إلى عقد ندوات عن الإسلام والمسلمين في أوروبا الداء والدواء الداء والدواء نعم.
هل الداء في المسلمين الآن وما هو الدواء هل الداء في هؤلاء الناس والمقيمين بينهم أم في في في في في شيء آخر هل المسلمون الآن يمثلون الإسلام كما يجب أن يكون إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها قوم يحاربوننا بعقيدة باطلة مم.
أما أنا لنا أن أن نجاهد بعقيدة الإسلام الحق نعم أنا لنا أن ننهض وأن نستيقظ من سباتنا إن الغرب كله يقوم على اقتصاد العالم العربي والإسلامي صحيح بنوك بنوك سويسرا نفسها تكدس فيها أموال العرب نعم هل هل هناك من استدعى أحد السفراء لكي يلفت نظره مم.
ها للتشاور مثلا ها, ها نحن في أمس الحاجة الهجمة شرسة نعم.
ولا نستنى كما قال فضيلة الشيخ آه، جم- جمال الآن نعم.
جزاه الله خير الجزاء الواقع يشهد فلسطين آه، تمزق و و و وافغانستان وفل- والمسجد الاقصى يوشك ان ينهار، ماذا بقي للمسلمين؟ ماذا بقي؟ اريد ان يكون هناك لقاء ان شاء الله وهو يوم الخميس او في اي وقت انت تختارون لنتحدث عن الداء والدواء وما لم يشخص داء لا نستطيع ان حاضر يا نصف أستاذنا إن شاء الله.
الدواء شكرا ربنا يكرمك دكتور محمد شكرا جزيلا وبارك الله فيك شكرا شكرا جزيلا الله يكرمك الأستاذ حاتم من لندن السلام عليكم ايوه يا استاذ ملهم أهلا وسهلا السلام عليكم ازي حضرتك أهلا بيك الله يكرمك أهلا وسهلا والله انا بسلم على حضرتك والدكتور جمال سعداء بحضرتك الله يكرمك ونفسي اقول لحضرتك آه، حاجه بس بالنسبه للمسلمين في اوروبا نعم والله واحنا احنا سواء آه، طبعا مش عايز اقول لك ان الدول الاسلاميه مقصره في حته ان هم ينشروا الاسلام في اوروبا مم.
يعني المفروض يبعتوا شيوخ ويعرفوا الناس بالدين ما هو بيروحوا يا أستاذ حاتم لكن بيروحوا بيكلموكم أنتوا لوحدكم
ايوه بيكلمونا بس نعم.
المفروض يكونوا موجودين بكثره يعني صحيح بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مم.
والله ربنا حافظ الدين حتى لو المسلمين لو نعم.
العرب اثروا في انهم يحفظوا الدين ربنا حميه نعم الناس دي بدات تعادينا وبدا يظهر حقدها لينا لما الاسلام انتشر في مم.
احصائيه بتقول ان اوروبا سنه 2020 ال- الديانه الاولى فيها هتبقى الديانه الاسلاميه إن شاء الله ودي حقيقه إن شاء لما الله.
تيجي تبص في لندن تعالى شفنا يوم العيد تلاقي امم خارجه الله.
يعني حتى الامن اللي واقف مستغرب بيقول لك جاي انا قريتها عندنا في جريده هنا في لندن يقول لك المسيحيين ما بقوش يروحوا الكنايس مم.
ايه عدد المسيحيين اللي بيروحوا الكنايس المسلمين يوميا موجودين في المساجد نعم في 1500 مسجد في لندن مم.
ليه ما يجيش شيوخ من الازهر بدل ما بيحصل انتقاد للشيوخ الازهر مم.
ويقول لك ده ناس وعاملين يطلعوا وينشروا الدين نعم الاسلام المفروض يبقى موجود في كل مكان سواء رضينا او لم حتى الاوروبيين غصب عنهم ديننا بيدخل جواهم نعم دلوقتي ال- ال- السنه اللي فاتت معظم الاطفال الاسم المشهور في لندن وفي محمد.
انجلترا وفي بريطانيا محمد نعم موجود بيقولوا ما بقناش نسمي جون ونسمي آه، الاسماء بتاعتنا محمد دي جت منين مم.
فهم غصب عنهم الدين بتاعنا داخل لكن كل اللي احنا بنقوله مم.
لو عايزين الاسلام ينتشر بجد لازم الدول الاسلاميه تقف مع بعضها نعم.
الاسلام مش دول عربيه بس يا استاذ ملهم نعم ال- ال- العرب متخيلين ان الاسلام موجود في العرب بل ان العرب اللي ضيعوا الدين صحيح.
شوف المشاكل اللي بتحصل بين الدول العربيه أحسنت لا أحسنت الاسلام المفروض الاسلام دين موجود للعالم كله المفروض يوصل اوروبا م.
يوصل البوسنه يوصل الهرسك ناس بتقول لك احنا نعرف الدين بال- ب- بقلوبنا ما حدش بيجي لنا ما فيش شيوخ بيجي لنا تعرفنا بيه ما فيش مشاكل هم يعادونا هم يحقدوا علينا هم يقولوا مش هنبني مآذن لكن غصب عنهم الدين بيتوغل ربنا انا يكرمك قريت السنه الاسبوع اللي فات زي ما قلت لحضرتك نعم ان سنه 2025 دي بشرى للدول الاسلاميه إن شاء الله، إن شاء الديانه الله.
الاولى هتبقى الاسلام إن شاء الله.
غصب عنهم إن فيا شاء ريت الله.
العرب والمسلمين يتوحدوا يا ويبداوا رب.
يحلوا المشاكل والخلافات اللي بينهم يا رب، يا رب.
ويبداوا يبعتوا ناس زي ايام زمان إن شاء الله ليه في جماعات تبشيريه بتروح افريقيا حاضر ليه ما يروحش شيوخ ي- يقولوا للناس على الدين أنا هوعد حضرتك إن في مسألة ال- ال- المشايخ والقوافل الدعوية اللي بتذهب إلى هناك من الأزهر أو من خلال الأوقاف إن شاء الله تبارك وتعالى يا ربنا يقدرنا ويكون معنا المسؤول عن والله يا هذه ريت يا القوافل أستاذ مرعي، يعني وهنتكلم القناة بتاعت ونتكلم معاه بكل صراحة إن شاء الله والله قناة الرحمة دي والله ناس احنا حتى بنبعتها للناس يعني بنبعت ال- آه، الناس عشان تفتحها وتبدأ تتفرج على البرامج لأن ناس ربنا كتير يكرمك بدأت فعلا تتابع البرامج الحمد وربنا لله.
يديكوا الصحة ويخليكوا شكرا جزيلا انت واخد بال حضرتك بس يا ريت برضه يبقى في صحوة ان الناس حاضر إن شاء الله شكرا جزيلا الله أستاذ حاتم.
يخليك يا أستاذ مولانا.
شكرا تحياتنا لحضرتك شكرا جزيلا لا- لو أذنت لي تعليق بسيط نعم والحقيقة طبعا حينما نتكلم عن عداء الغرب للإسلام مم.
لا نعمم هذا على كل أبناء الغرب نعم
هي فئة قليلة اللي بيسموه النازيون الجدد لكن غالب الشعوب الأوروبية ما شاء الله فيهم حين يستقبلونك بود أنا عشت ب- بين أبناء الغرب في أوروبا خمس أوروبا خم- خمس سنوات يعني أحسسنا كأننا بين أهلينا وهم أحبونا حبا شديدا وخاصة التزامنا الإسلامي فأبناء الغرب الذي يزعجهم أحيانا أيضا أبن- المسلمين غير الملتزمين نعم.
لكنهم حينما يجدون الإسلام يعني آه، متما- متجسدا يتأثرون به فالقضية نحن نقول لست عداءنا للغرب على على على وجه الاطلاق لكن اقول للعناصر لان في الغالب الان الذين يقفون وراء حكايه المسائل انت شوف ال- الاستفتاء جاب كام 57% 57%, نعم.
يعني 43% من سويسرا من الذين يسكنون سويسرا غير موافقين على هذا لكن ده كان لانه اعلى صوتا عند اجهزه اعلام فلذلك علشان يعني ن- نكون عندنا نوع نتعامل برفق و- ونحن نعرض لقضيتنا عشان ندرك ابناء الغرب ان احنا ن- نحب لهم الخير ونحن نؤمن نحن هم اننا ننتسب لاب واحد وام واحده كلكم لادم وادم من تراب نعم.
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم علمنا لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم بس عشان يعرفوا ان احنا لا ن- لسنا ضد العالم الغربي كونه غربيا او كونه مسيحيا او يهوديا فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كان يقول مخيريق خير يهود لأن كان له موقف مشهود مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم م.
فنحن الحمد لله لكن احنا بنتكلم عن التصرفات العدوان الغربي المستمر الحروب المستمرة حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية م.
وعدوان في أفغانستان وعدوان في العراق وعدوان في الصومال أشعر إشمعنا هذا ال- ال- ال- إشعال النيران في بلاد العالم العربي والإسلامي مصيبة فلنفرض أن حدثت أحداث حدثت 10 من سبتمبر قتل 10,000 20,000 30,000 وده شعب يا إن من ثمان سنوات باستخدام قنابل الأس- الفسفورية والحريقة أنا عاوز أقول القر- يا قادة الغرب ال- ال- العقلاء أفيئوا أفيقوا عودوا إلى ربكم نعم.
حاسبوا نفس أنفسكم نعم.
لا تسمحوا لقلة مرقة أن تق- أن تقودكم لنشر العداء بينكم نحن نحب الغرب ونحب أن نتمنى له الخير ونأخذ بيده ولكن دكتور جمال انا عايز ارجع لحضرتك عشان برضو الصوره تبقى واضحه ويبقى كلامنا بينطلق من خلال الاسس اللي احنا بنوضحها دائما لمشاهدينا الكرام عايز حضرتك توضح لي يعني الاسباب المباشره للحروب الصليبيه على الاسلام والمسلمين عشان تبقى الصوره واضحه امام الجميع الأساس.
بعد الاتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ عبده من ليبيا اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله لكم في هذا البرنامج شكرا جزيلا لا تنسى قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نعم فهذه الفئة لا ترجع عن الدين حتى يرد الإسلام حتى يرد المسلمين عن عن إسلامهم وهذا لا يمكن أبدا ولا يكون إن شاء الله تعالى نعم وأزف لكم بشرى رآها صديق لي نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له أن إيران سوف تضرب من إسرائيل عن طريق جورجيا وسوف تدخل روسيا في هذه الحرب وسوف تكون حرب عالمية يضيع فيه يضيع فيها بترول العالم كله وترجع الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيظهر المهدي إن شاء الله تعالى من مدينة ماسنة بالمغرب الأقصى وهي مدينة بنغازي ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا الحاجه زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ازي وسهلا حضرتك اهلا بيك الله يكرمك الله يكرمك ازيك يا دكتور
دكتور جمال ربنا يبارك فيكم يا رب.
اهلا وسهلا اهلا بحضرتك آه، ودلوقتي حضرتك آه، يعني برضه زي ما كانت الاخت بتتكلم دلوقتي عنهم في كتاب نعم كان برضه احد هؤلاء الكفار بيقول ودي حاجة مهمة قوي نعم بي- كان بيقول اعطيني شاشة اغير لك بها شعبك حقا ماذا تجد حضرتك على الشاشة مم.
تجد الافلام كل ده بيهدم الاسلام طبعا الافلام الفاضحه والاغاني المجان الماجنه والعرايه في الاعلانات ودول للاسف للاسف من جليدتنا و- وقنوات ماجوره باسم يعني م- مسلمين وسبحان الله ال- القنوات الدينيه ما فتحت الا قريبا نعم وده ولله الحمد اصبحت وبالا عليهم ومصيبه لهم لو كانوا يعلمون ان الفضائيات ستنشر دين الله ستنشر الاسلام والناس هتعرف وهي قاعده على السرير نعم.
دينها نعم.
والله ما فتحوها اصلا ربنا يكرمك يا حاجه ولكن زينب ليعلموا نعم.
أن أنهم لن يري... لن يستطيعوا أبدا أن يطفئوا نور الله إن شاء الله.
نور الله إن شاء الله والإسلام قادم إن شاء الله.
قادم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله، إن شاء ولكن الله.
بس معلش كلمة نعم يعني أنا عايزة أقول اللي بيقعدوا قدام التمثيليات والأفلام والعراية إيه اللي استفادوا بالله عليهم يقعدوا لحظات جميل يا حاجه قصيرة زينب مع جميل والله أنفسهم مم.
يقولوا استفادوا ايه قاموا نعم.
بايه والله العظيم قاموا باوزار فوق اوزار اوزارين قاموا يعني يمكن يموتوا وهم قاعدين قدامها ليه مم.
لا ويبعث المرء على ما مات بيوت عليه بعض بيوت المسلمين والله بيجوا يشتكوا لي بيقول من من اهل بيتهم يعني البنت تبقى ملتزمه ونفسها تقعد قدام قناه دينيه لا قاعدين يتفرجوا على الفيلم يتريقوا عليها مش عارف سبحان الله احنا عايزين يعني مش عارفة ربنا يهديهم والله والله نسألكم الدعاء ل- مثل هؤلاء اللي قاعدين ليل ونهار أمام نعم هذه الشاشات اللي أقسم إن هو هذا الكافر إنه هيغير بها شعبا ولكن طبعا إن شاء الله لن يكون له أبدا بالقنوات الدينية إن شاء الله هيغير شكرا هذا جزيلا ربنا يكرمك شكرا جزيلا حاج زينب الاخ عامر ناخد اتصال الاخ عامر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته.
معك عامر محمود المطرية اهلا وسهلا أهلا بحضرتك تحياتي لحضرتك وتحياتي لأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك والله حضرتك أنا بس أحب أشارك نعم آه، حضرتك في تزاوج غربي بين الصليبية اليهودية مم.
الصليبية واليهود آه، اليهودية العالمية نعم على الإسلام وفي مخطط بيحصل الآن مع ح- يعني كل اللي بيحصل ده أو كل اللي بيدور ده حضرتك آه، لازم في م- حاجة هتك- هتحصل كبيرة فبيشغلوا العالم الإسلامي زي كل مرة شوية ي- يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم في دولة صلى الله عليه وسلم ويخرج ال- الناس كلها تستنكر وهكذا آه، في مخطط يبدو ان آه، في مخطط لهدم المسجد الاقصى آه، يبدو ان في آه، حاجه ضخمه هتحصل فبيشغلونا بهذا الكلام مم.
هو حضرتك انا عايز اقول في النهايه ان هؤلاء يتآمرون على الإسلام وليس كل الغرب نعم.
زي ما فضيلة الدكتور نعم، قال نعم.
لا والله في آه، من المتطرفين ومن اليهود من يعمل ليل نهار ليشغلوا الأمة عن الكوارث التي ستحدث فيما يأتي بعد ذلك ربنا يكرمك آه، هذه واحدة نعم.
الثانية حضرتك مم.
آه، إن, إن, إن كنت أتمنى الشعوب العربية التي خرجت من أجل كرة القدم واستنكرت حوالين السفارات وخرجت نعم، نعم.
بالملايين كنت أتمنى هذه الشعوب تخرج مم.
عشان دينها مش عشان ركلة كرة قدم كنت عايزها تخرج عشان دينها تخرج عشان الفساد ربنا اللي في يكرمك.
الدول العربية جميل تخرج حضرتك عشان علشان الدين فساد التعليم وفساد الاقتصاد شكرا جزيلا يا استاذ عمرو شكرا جزيلا معذره ال- ال- المقاطعه معاه عشان بس ال- الوقت آه، لابد ان احنا ن- يعني نختم الحلقه الان وهنستكمل مع حضرتك يا دكتور جمال في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى مع هذا الموضوع الشائك والمهم لان زي ما بقول لحضرتك وبقول لمشاهدينا الكرام في البدايه ان احنا بس بنتكلم رد يعني كلمتين يعني ولو دقيقة واحدة اتفضل يعني الكلام الكريم, الكريم اللي قاله الأخ الكريم هذا كلام جيد صحيح وده قاله حامد ربيع رحمة الله عليه تحت عنوان مصر والحرب القادمة مم.
كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي احتواء العقل المصري وقاله جمال حمدان وقاله ف- ع- فوزي محمد ده انا عايز طاهر.
اجيب لك كمان المره القادمه دكتور بروتوكولات حكماء صهيون ون- ونقراها علشان الناس تفهم ايه اللي بيحصل هو الآن.
بس هو الفكرة ان ال- ال- احنا دلوقتي توصيف المرض يجب ان لا يشغلنا كلام القضية خط- خطورة فعلا الان اخشى ما اخشاه ان نجد انفسنا الان يعني آه، مبا- نفاجأ باحداث انجسام يعني مم.
الاحداث ما فيهاش الكلام الكلام الاخ الكريم ولذلك انا بعتقد اخشى يعني ربنا بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم تمام يا استاذ ربنا يكرمك يا دكتور كمال هنستاذنك ونكمل باذن الله تبارك وتعالى في لقاء الخميس مع حضرتك هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في النهايه يعني طب اه احنا ان شاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام هنتكلم في اللقاء القادم نستكمل جوانب هذا الموضوع المهم ولكن انا بقول لحضراتكم ان احنا على كل اب وكل ام ان هو يعلم ولاده زي ما الدكتور جمال بيركز على مساله التربيه علموا اولادكم تاريخ ال- تاريخ العداء للاسلام بالشرق.
وللمسلمين المسلمين والى غير ذلك امور يعني مش هقدر اتكلم كتير ولكن علشان بس ال- الوقت لابد ان احنا ننتهي الان مشاهدينا الكرام ولكن يعني لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني تعال مع بعض كده نتكلم مين اللي اوصل هذه الامه الامه الخيريه كنتم خير امه اخرجت الناس الى هذه الحاله المزريه من ذل وضعف وهوان وتشرذم وتشدد تقسمت الامه الى اجزاء وتفتتت ال... الى غير ذلك من امور مشاهدينا الكرام ولكن انا في رساله جت بتقول ب- يعني بتطلب ان انا لازم اقولها حاضر نقول الرساله الرساله بتقول ان ان هناك حظر بناء المآذن في سويسرا وهنا آه، بي- يعني في هجوم وفي حرب على النقاب والحجاب احنا بنقول الرسالة والرسالة واضحة زي ما الرسائل جت والتلوفونات والمداخلات اللي جت ان احنا مشغولين بقضايا فرعية وتركنا القضية الأساسية قضية الدين كنتم خير أمة أخرجت للناس تركنا الأمر الإلهي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في الخميس القادم نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى هقول لحضراتكم السؤال سؤال مسابقة مجلس الرحمة ومسابقة الفائزون هنقول الس- السؤال اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ونعلن اسم الفائز في لقاء السبت القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء السؤال مشاهدينا الكرام من هي المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها في القرآن وهي أخت نبي من هي المرأة الوحيدة التي ورد ذكرها في القرآن وهي أخت نبي الإجابة على السؤال ارسل رسالة قصيرة عبر رسائل ال SMS مع ذكر الإجابة والتليفون والعنوان والعنوان والاسم كاملا المسابقة برعاية النائب حافظ الباشا عضو مجلس عضو مجلس شعب بمحافظة سوهاج مشاهدينا الكرام في لقاء الخميس نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى كل التحية وتفضيل لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال حلقة الأسبوع من مصر